بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل تأملاتنا في سفر النشيد إصحاح اتنين كنا خدنا جزء من عدد ثمانية صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال حبيبي هو شبيه بالظبي أو بغفر الأيائل هو ده واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى يوسوس من الشبابيك أجاب حبيبي وقال وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي لأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال الزهور ظهرت في الأرض بلغ أوان القبض وصوت اليمامة سمع في أرضنا التينة أخرجت فجها وقعال الكروم تفيح رائحتها قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل أريني وجهك أسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل قلنا ان ده زي مشروع خطوبة العريس بيتقدم لعروسته العريس هو ربنا يسوع له المجد العروسة هي الكنيسة او هي النفس وربنا بيقول لها تعالي نخرج ونتمتع بالطبيعة الحلوة فشبه الروح القدس العريس بغفر الأيائل ذكر الغزال والعروسة بالظبية الغزالة الرقيقة وهو اللي بيدعوها وبيشجعها تسيب البيت بتاعها عشان تخرج معاه تلتقي بيه في الطبيعة ومن ضمن ما قال قال لها بلغ أوان القضب وقلنا القضب ده مقصود به عملية تأليم الزرع يعني في موسم كده قبل الحصاد يبقى المزارعين بيألموا الزرع عشان يطلعوا منه أكتر ثمر ممكن فكأنه بيقول لها تعالي اتفرجي شكل الورد إيه والثمر على وشك إنه يطلع التينة أخرجت فجها الفجها الفج اللي هو التين نفسه يعني ابتدت تطلع الثمار بتاعتها وقعال الكروم تفيح رائحتها رائحتها الكرم العنب يجيب ريحة جميلة من على بعد وقلنا التين والكرم إشارة إلى الثمر الروحي محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف كل ده ثمر للحياة مع ربنا قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي يا حمامتي واحد من القديسين قال هنا سماها ثلاث تسميات أو ثلاث ألقاب قال لها يا حبيبتي وبعدين يا جميلتي وبعدين يا حمامتي وقال الإنسان لما يشعر قد إيه ربنا بيحبه بيبقى جميل فتبدأ بكلمة يا حبيبتي يا جميلتي يعني إيه طول ما الواحد فينا مش حاسس إنه محبوب من ربنا مش متمتع بحب ربنا ما عندوش جمال لما الواحد بيحس قد ايه ربنا بيحبه بيبتدي هو كمان يبادر ربنا الحب ويدخل في علاقة حب قوية بربنا يبتدي الجمال يبان عليه ولما يحس انه قد ايه جميل في عينين ربنا ويبقى كل شيء حواليه جميل يدخل الى مرحلة ثالثة مرحلة الحمامة الحمامة رمز دايما للامتلاء بالروح القدس ان الروح القدس حل على المسيح على شكل حمامه فيبان فيه جمال ربنا يسوع له المجد فالنفس اللي ابتدت سودة بقت محبوبة والمحبوبة بقت جميلة والجميلة بقت حمامة كل ده ايه كل ده نتيجة العلاقة مع ربنا في الأول الواحد يحس إنه محبوب ربنا محبوب بيحبك مشغول بيك فالإنسان يشعر بجمال كل شيء إذا كنت أنا محبوب ده يبقى ربنا كل حاجة حلوة حواليا حتى الآلام حلوة حتى الضيقات لصالحي حتى التجارب كله جميل ولما تبقى الحكاية جميلة كده يبتدي يبان عليه نعمة الروح القدس فيقول له يا حمامتي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي كلمة تعالي دعوة من ربنا لكل واحد فينا انه ينسى الدنيا شوية ويركز في ربنا يخرج ورا ربنا يهتم بعشرته مع ربنا يشبع بحضور ربنا تعالي هي ايام بنقضيها وبعد كده مش هيبقى فيه غير ربنا وانت بعد ما تسيب الدنيا دي روحك مش هتشوف بقى لا مباني ولا شوارع ولا ولا دوشة الناس ولا السياسة ولا الجغرافيا ولا مش هيفضل غير ربنا حاول تعرف ربنا النهاردة وما يبقاش فيه في حياتك غير ربنا عشان لما تسيب الدنيا تتمتع بربنا إلى الأبد الإنسان مش سهل يخلص طول ما هو مشتت في مليون حاجة إنما لما يركز ويقول زي بعد كده أنا لحبيبي وحبيبي لي يبقى مركز مفيش غير ربنا مفيش حد واكل عقله غير ربنا مشغول بيه طول الوقت فكلمة تعالي يعني قربي اللي معطلنا ان الواحد فينا راضي عن نفسه وحاسس انه بيجي الكنيسه ويسمع ويقرا الانجيل وبيصلي شويتين وبعدين خلاص مش حاسس ان كلمه تعالي تنطبق عليه مين قال كده ده تعالي دي بتاعتك انت قومي يا حبيبتي وتعالي يعني قوم تعالى قرب مني ليه واقف بعيد ليه نايم في الخط ليه مش عاوز تدوق اللي دقوه القديسين الاوائل ليه ما تخرجش للجمال وتدوق يعني ايه التين والكروم والاسرار الروحيه اللي عند ربنا يا حمامتي في محاجة الصخر هنا لما وصف الحمامة على قد ما الحمامة وديعة وبسيطة إنما ربط جمالها أو حبه ليها بسكناها أو استقرارها في محاجة الصخر يعني إيه محاجة الصخر؟ يعني زي نقرة في الصخر فتلاقي الحمامة مستخبية جوه الصخرة أصل الحمامة غلبانة لو جت أي حية ولا أي حيوان ياكلها إنما طول ما هي مستخبية في محاجة الصخر هي بقت قوية هي مش بس بسيطة هي كمان قوية بس قوية بلجوءها للصخر الصخر في الكتاب عادة إشارة للمسيح له المجد ربنا يسوع له المجد لما طلع المية على يد موسى من الصخرة بولس الرسول وصف الحدث ده وقال الصخرة كانت المسيح وضرب الصخرة بالعصاية كان إشارة إلى صلب المسيح وخروج الماء من الصخرة إشارة إلى انسكاب الروح القدس على الكنيسة بعد القيامة فالحمامة في محاجة الصخر يعني النفس المستقرة في حضن ربنا النفس اللي دايما متحصنة بربنا النفس اللي ما بتبطلش تنادي اسم ربنا حمامة في محاجة الصخر انت شايفها جميلة لكن تيجي تمد ايدك ما تطولهاش لانها تدخل جوه الصخر خلاص ما تعرفش تجيبها محدش يقدر يمسك هذه الحمامة الجميلة في محاجة الصخر سر جمال المسيحي هو التصاقه بالمسيح سر قوة المسيحي هو لجوءه للصخرة المسيح المسيح له المجد يا حمامتي في محاجة الصخر في ستر المعاقل عشان يأكد المعنى قال ده مش بس صخرة ده ستر المعاقل وفي الترجمة السبعينية يبان انه في سلسلة من الأسوار ما تكون حاجة غالية قوي يحط قدامها سور وبعدين سور وبعدين سور عشان ما فيش حد يسرقها فقال لا يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل ربنا ساتر علينا ربنا محصننا لما يقول المزمور الرب لي صخرتي قوتي حصن حياتي محاجئ الصخر إذا كنت إنسان ضعيف اتقوى بإنك تلزق في ربنا تستخبى جوه ربنا تفكرنا بحكاية موسى النبي في خروج 33 لما من كتر عشرته بربنا حب بقى ايه يدخل لعمق اكتر وقال له اريني مجدك قال له يا موسى مش انت شفت كتير لو شفت اكتر كده مش مش مش هتستحمل وانت في الجسد قال له لازم اشوف وجهك إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا أنا عاوز أشوفك بعينيا وبعدين لما موسى ألح على ربنا ربنا قال له طب بص هحطك في نقرة من الصخر وأجيز جودتي أمامك هعد كده من قصادك وانت تبص من ورايا كده الآباء قالوا حكاية نقرة الصخر إيه لزومها هنا قال عشان مجد اللاهوت الله ما يحرقش موسى الإنسان الضعيف قال له لازم تستخبى في الصخر لازم تلزق في الصخر اللي هو المسيح له المجد عشان تقدر تتمتع بالمجد ده كله وتقدر تشوف العز ده كله بدون المسيح له المجد مفيش طريق للآب السماوي مفيش طريق للأبدية إنما جوه نقرة الصخر دي الواحد ممكن يتمتع بأسرار كتير قوي يمكن ده اللي خلى كتير من المتوحدين كانوا يسكنون في الصخور والمغاير وشقوق الأرض يقول إيه من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح هم تشبهوا بالحمامة في محاجئ الصخر كأن ربنا يبص على واحد زي أنبا فولة كده يقول له يا حمامتي في محاجئ الصخر سبت الدنيا دي كلها وقعدت في مغارة عشان تشبع بالصلاة وما يبقاش في غيري في ستر المعاقل أريني وجهك أسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل ربنا يسوع له المجد العريس بيقول للعروسة وريني وجهك احنا قلنا في صح واحد قالت أنا سوداء طب ايه الوجه الجميل ده اللي ربنا مشتاق يشوفه ربنا بيحب ولاده وقفتك قدام ربنا ربنا بيستناها بيستنى يشوف وشك لما تقف قدام ربنا بوجه منكسر وبدموع في عينيك وبخجل يقول أريني وجهك وريني وشك الحلو ده انت وحشتنا اسمعيني صوتك احنا بنستخسر في ربنا انه يشوفنا بنستخسر في ربنا انه يسمع صوتنا وربنا بيستنى يسمع صوتنا ربنا بيستنى اللي يكلمه ربنا بيستنى اللي يبص عليه واللي يركز فيه لأن صوتك لطيف يجوز واحد حسه مش حلو إنما ده لما يقعد يرتل لوحده ربنا يقول له صوتك حلو أوي ده لو رتل قدام الناس يمكن يطفش إنما عند ربنا يقول له صوتك حلو لأن ربنا بيحبه جوز واحد شكله وحش إنما لما يقف قدام ربنا يكلمه ويصلي يقول له وشك حلو لأن ربنا بالحب اللي عنده بيشوف كل حاجة حلوة وجهك جميل وصوتك لطيف لأن ربنا بيتحرك بالحب لو الواحد فينا قدر يعني ايه ربنا له المجد اللي قدامه ملائكة وربوات من الملائكة ورؤساء ملائكة بيفرق معاه صوتنا بيفرق معاه وقفتنا ووشنا ده الواحد ما يبطلش صلاة بس كده يا رب على ايه يعني حاضر أريني وجهك أسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل يبقى كل جزء اللي فات كان حوار بين ذكر الأيل أو غفر الأيائل الظبي والظبية ممثلة للعروسة ودعوة للانطلاق والحب والخروج بره في الطبيعة والتمتع بالشركة مع الله خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة الكروم لأن كرومنا قد أقعلت هي خرجت الزوجة خرجت بعد الإلحاح ده النفس الحلوة دي طلعت بقى تتمتع بربنا فربنا بيقول الحرس اللي معاه قال لهم روحوا بقى ايه امسكوا لنا الثعالب الصغيرة اللي بتبوظ الكرم انا عاوز افرج عروستي على الكروم التي أقعلت أنا قلت لها تعالي أفرجك على التين الأسمر والكروم اللي ريحتها حلوة فروحوا بسرعة امسكوا لنا التعالب التعالب الصغار هم طبعا ماسكين الكبار من بدري إنما في تعالب صغيرة والتعالب الصغيرة أصلها ممكن ما تبانش فتدخل كده تزرق من سور الجنينة وتقعد تاكل بقى تنتش كده يمين وشمال تبوظ الكرم اللي بيكلم هنا العريس وبيكلم مين خذوا لنا ده بيكلم بلسانه هو وخطيبته هو وعروسته هو النفس البشرية يعني شهوة مشتركة من المسيح له كل المجد ومن النفس اللي بتعشق ربنا ان كل خطية صغيرة تتشال وان كل ثعلب صغير بينكد علينا الحياة بيضيع علينا روعة الحياة مع ربنا يتمسك ونرميه بعيد مين هم الثعالب الصغار وتلاحظوا كرر الثعالب الثعالب الصغار التكرار هنا من كتر ما يعني زعلان منهم وعاوزهم يتمسكوا ومن أهمية السؤال والإلحاح فيه خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار الثعالب الصغار إشارة إلى حاجتين كبار إذا كان المقصود بالعروسة الكنيسة تبقى الثعالب الصغار هي البدع اللي بتبتدي صغيرة فكرة تبدو كده بريئة وتطلع مش بريئة وتبقى عاوزة تنخر في جسم الكنيسة ثعالب صغار زي فكرة ايه في الكنيسة الأولى الجماعة المسيحيين الأوائل اللي من أصل يهودي بدافع من الفريسية القديمة قالوا لازم كل مسيحي يختتن مش الختان وصية ربنا لأبونا إبراهيم فيها إيه لما يختتن شكل الكلام كويس إنما بعد كده بقت مشكلة ضخمة ليه إذا كان الختان شرط قبل المعمودية أو شرط لقبول الإيمان باظت الحكاية لأن الجماعة الأمميين مش عاوزين يختنوا في نفس الوقت ما قيمة الختان والختان جاب في ديله السبت والسبت جاب في ديله الذبيحة الحيوانية بتاعت اليهود بقت في مشكلة في الكنيسة الأولى لازم نختتن ولا لأ السبت مهم ولا مش مهم الكنيسة وقفت وقالت لأ خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة للكروب هاتوا الفكرة دي بقى نحرقها الفكرة دي مرفوضة لا يثقل على الراجعين من الأمم لا يتقال لهم سبت ولا ختان ولا فرائض ولا ذبائح حيوانية الحاجات دي بطلت إنما يتوصوا يعيشوا حياة مقدسة ويدخلوا من باب الإيمان والمعمودية والتوبة وخلاص هنا الكنيسة خدت موقف طلعت مثلا ثعلب تاني ثعلب كده مكار يقول إيه المسيح له المجد إله لكنه مش قد الاب بالظبط اقل منه شويه ثعلب مكار خذوا لنا الثعالب الثعالب ابتدت فكره صغيره على قد كاهن مصري اسمه اريوس وابتدى ينشر افكاره الكنيسه وقفت وقالت لا العريس بيقول خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسده الكروم وبقت في مجامع وانتهت بمجمع نيقية وحرم اريوس و... وبقت في صولات وجولات عشان نخلص من التعالب اللي منه النوع ده. إذا التعالب الصغار هي الأفكار المكارة اللي تبتدي صغيرة وتكبر وتكبر على حساب الكنيسة وتاكل في جسم الكنيسة. فخذوا لنا يعني يلا يا حرس الكنيسة يا خدامها يا قديسيها يا أبرارها حاسبوا حاسبوا من التعالب الصغار. بالنسبة للنفس البشرية إذا كانت العروسة هي النفس العريس بيقول حسبه من التعالب الصغار إشارة إلى إيه؟ إلى الخطايا اللي الناس بتقول خطايا عادية أو الناس تسميها خطايا صغيرة الحقيقة الخطايا العادية دي أو الخطايا الصغيرة دي مفسدة للكروم يعني يقول لك زلة لسان هو شايفها حاجة صغيرة طب مين قال بقى طب ده زلة اللسان دي ممكن توقع الناس في بعض وتجيب عداوة وتجيب كراهية وتجيب خصام وتجيب شغلانة وتبقى الحكاية اللي ايه زلة لسان ممكن تعلب صغير نظرة نظرة الواحد يتساهل فيها زي داود لما نظر إلى امرأة واشتهاها انتهت بكارثة وتأديبات صعبة وشغلانة خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة للكروم اوعى تستقل وتقول دي خطايا عادية دي كذبة بيضة دي علاقة يعني بريئة وهي مش بريئة ده مجرد كلام وحكاوي وهو إدانة ونميمة لا خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار في واحد اتعصب ويتخانق وممكن يرزع في الكلام كده ويبقى لسانه تقيل وبعدين يقول معلش أنا عصبي لا خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة الكروم هتصلي ازاي طيب الكرم يفسد من الحاجات دي الكرم يحتاج إلى رعاية مكثفة أي ثعلب صغير يبوظه الحياة الروحية تحتاج إلى عناية فائقة لو سبت خطية واحدة صغيرة ترعى تبوظ لك كل اللي أنت بتعمله شوية سوء تفاهم تسيبهم في قلبك ممكن يبوظوا علاقتك بربنا شوية كلام فاضي كلام بطال يبوظوا علاقتك بربنا خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة الكروم لأن كرومنا قد أقعلت اللي فرحان بنعمة ربنا خايف عليها اللي حاسس بعز القرب من ربنا بيخاف يتسرق منه العز ده فبتبقى عنيف راسه مش عاوز حاجة صغيرة تبدو في نظر الناس انها صغيرة لكنها تهد الدنيا ربنا يسأل المجد قال مثلا عن هيرودس قولوا لهذا الثعلب لأن هيرودس مكار فقال لهم قولوا لهذا الثعلب ربنا كان بيستخدم كلمة ثعلب عشان يفكرنا إن في ناس كلامها شكله كويس لكن ده مكر ده دهاء مرة ربنا يسوع له المجد يقول للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوقار أما ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه يعني إيه يعني في قلبك ممكن يكون الثعالب ليها أماكن إنما المسيح له المجد مش عارف يبات في قلبك ليه لأن في تعالب في قلبك في شوية أفكار كده مش حلوة بايتة جواك يجي ربنا يسوع يحط راسه عشان ينام ويرتاح في قلبك ما عرفش يرتاح ليه لأن للثعالب أوجرة جواك ولطيور السماء أفكار الذات والكبرياء اللي بتطير دي أوكار لا حاسب خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة الكروم لأن كرومنا قد أقعلت خليك خايف على النبتة الحلوة اللي في حياتك على العلاقة اللي بينك وبين ربنا أغلى حاجة في العمر هي حياتك مع ربنا خليك خايف عليها الكرمة دي اللي ربنا غرسها بإيده وسقاها بدمه خلاص نفسك ده حاجة غالية قوي فخاف عليه من التعالي طبعا هما بيسمعوا كلام الحرس العساكر دول ان كانوا ملائكه ولا ابرار وقديسين جريوا بقى ايه ينضفوا الكرم عشان ما يسيبوش ولا ثعلب صغير مع النقاوة دي مع الحرص والتدقيق ان ما يبقاش في ثعلب صغير فيش خطية ولو صغيرة الانسان يتمتع بالتكريس يتمتع بال... بعشرة ربنا فتقوم العروسة تقول ايه حبيبي لي وانا له الراعي بين السوسن يبقى النفس هنا سمعت لصوت ربنا وخرجت وراه وسابت الدنيا والراحة وبعدين استجابت لطلب التنقية اللي هو الثعالب الصغار كلها اتشالت فمبقاش فيه الحاجات الصغيرة اللي بتضيع بهجة ربنا بهجة الحياة معاه فالإنسان بعد ده كله يحس إنه فرحان بربنا حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن هنا حبيبي لي دي زي زواج روحي لأنه مين يقول حبيبي لي وأنا له هذا التملك أو الإملاك ده زي عقد أو عقد بين زوج وزوجته فالعروسة بتقول هو كله بقى بتاعي وأنا كلي بقت بتاعته هو كله ليا حبيبي لي مين يقدر يقول الكلمة دي يقدر يقولها اللي حريص انه يدي كل حياته لربنا على قد ما الإنسان يحب ربنا من كل قلبه من كل فكر من كل نفس من كل قدرته على قد ما يقول هو كمان ليا مش أنا بس اللي ليه هو اللي ليا نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا هو قدم جسده ذبيحة ليا أنا أقل حاجة أقدم جسدي ذبيحة ليه هو مفيش حاجة شغلاه قدي وانا كمان مفيش حاجه شغلاني زيه حبيبي لي وانا له لو فكرنا قد ايه ربنا مشغول بينا صدقوني نخجل من انفسنا ربنا ده كبير قوي واحنا صغيرين قوي وشغلينه قوي طب ده أقل حاجة إن إحنا ننشغل بيه طول الوقت ده حقه ده إحنا الصغيرين حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن رجعت تبص على عريسها كراعي عاوزة تقول له أنا زي الخروف برضه أنا محتاج تسوقني أنا عمري ما هبص لك كده واتسوى بيك لا مش معنى إن أنت اخترتني عروسة ليك أنا هصدق بقى وابقى افتكر نفسي حاجة أنت هتفضل راعية الرب ليه راعد وأنا خروفك الضال اللي خرجت تجيبه أنت مفيش أحلى منك بين السوسن يعني كل الجمال كوم وأنت جمالك كوم تاني لو كل حاجة حلوة حواليا أحلى ما فيها هو حضورك أنت يا رب إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال ارجع واشبه يا حبيبي الظبي أو غفر الأيائل على الجبال المشعبة إيه حكاية يسيح النهار وتنهزم الظلال النهار لما يطلع يبقى له زي ريحة كده في الجبال اللي كلها ورد الندى مع الورد على الفجر كده ممكن تحس ان في ريحة حلوة يسموها ريحة النهار فاحت أو نور النهار مريح للنفس والضلمة دايما تضايق الواحد نفسيا فالنفس عايشة بعيد عن ربنا كأنها في ظلام فبتقول له امتى يا رب يسيح النهار امتى يطلع عليا النور امتى تنهزم الظلال وده المعنى عميق قوي ليه لأن الكتاب المقدس بيوصف حياتنا على الأرض ظل للأمور العتيدة ظل للخيرات القادمة يعني النهاردة احنا ضايقين عشرة ربنا قريبين من ربنا بس دي الضلة دي مش كل الحقيقة ده احنا في ضلة الحقيقة ده الحقيقة أجمل من كده كتير ده حضور ربنا في السماء أحلى وأحلى من كده كتير احنا يدوب في الظل يعني احنا بندوق بس كده زي عربون للحياة الأبدية فتنهزم الظلال يعني تسيب الضلة وتدخل في الحقيقة بقى يعني في العهد القديم كان مثلا الهيكل وخيمة الاجتماع يسموهم ظل الأمور القادمة يعني ما كانوش هم في ذاتهم الهدف كانوا بيشاوروا على فكرة الله وسط شعبهم كانت عهد جديد وكانت في الحياة الأبدية بعد كده فالنفس كل ما تشبع بربنا وتفرح بيه وتحس بالامان معاه تقول له ده كمان لسه بدري على السماء ده السماء احلى من كده كتير قوي امتى يا رب يسيح النهار وتنهزم الظلال امتى نور الابديه يطلع وكل الضلمه اللي في حياتي دي واللي حواليا تنتهي تماما الانسان لما يقرب من ربنا ما يطيقش الضلمه بعد كده وعلمنا بطرس مثلا يقول في رسالته الثانية أن النور ينفجر يقول إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم لما بيقول انتبهوا للكلمة النبوية وهي أثبت لأن أنتوا لو انتبهتوا لكلمة الكتاب المقدس ينفجر النهار في قلبكم ويطلع كوكب الصبح اللي هو المسيح له المجد في قلوبكم لما الواحد يشبع بكلمة ربنا زي اللي ولع النور نور النور فيحس ايه ده الارتياح ده ده انا كنت في ضلمة سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي ده انا كنت عايش زي التايه قبل كلام ربنا هنا يسيح النهار وتنهزم الظلال كل الحياة القديمة اللي ظل الموت راحت لحالها أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا ليه أنت معي الوضع اختلف فالنفس على قد ما تفرح بالصلاة وتتعزى بحضور ربنا على قد ما يزيد اشتياقها للسماء وعشان كده ما حدش بيشتاق للحياة الأبدية إلا اللي ده عربونها على الأرض أكتر واحد يشتاق إنه يسيب الدنيا هو اللي ده حلاوة الصلاة وده عشرة ربنا والقعدة مع ربنا وعرف يوصل لكلمة حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن فيقول متى يفيح النهار وتنهزم الظلال امتى معلمنا بولس الرسول في رسالة الرومية برضو قال حاجة شبه كده قال انه ان الظلام ده لازم يتكسر فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس اسلحة النور لأنها الآن ساعة آه، قربنا على الفجر فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور ارجع واشبه يا حبيبي الضدي يعني ايه اللي يدوق احساس الحرية بتاع ربنا واحنا قلنا فكركم المرة اللي فاتت ان الظبي او الايل في صفتين جمال قوي صفة النظر البعيد وصفة ايه الخفة والجري وصفة ثالثة كمان انه ياكل للحيات ويشرب مية كتير فارجع واشبه يا حبيب الظبي خليك انت يا رب في حياتي زي الظبي وانا ظبية علمني ابص بعينيك واشوف السماء علمني اجري زيك وانط كده وهف على الجبال طافرا على الجبال ورجليا ما تمسكش في الارض خالص علمني ادوس على الحيات والعقارب واكل السم واشرب وراه ميه ميه الروح القدس وما يضرنيش علمني اكون زيك فلما بتقول له ارجع واشبه الظبي كانها بتتمنى تقول له نفسي ابقى شبهك نفسي اشوفك انت الظبي الجميل غفر الايائل المنتصر اللي بتنط من جبل لجبل وانا بجري وراك واتمثل بجمالك ارجع واشبه يا حبيب الظبي او غفر الايائل على الجبال المشعبه الجبال المشعبه اشاره الى كل ما يعترض النفس في طريق الحياه الابديه جبل المشغوليات جبل الامراض جبل المشاكل جبل الهموم جبل الشغل جبل الشهوات اهي جبال مشعبه انما الظبي بينط من جبل لجبل لجبل عشان يجري فبتقول له خليني أجري كده فوق الجبال دي كلها عشان أتمتع بحرية ما دقتهاش قبل كده كأن إصحاح اتنين ده كان عرض الارتباط والاقتران بين الظبي أو العريس أو ربنا يسأله المجد وبين الظبية أو العروس أو النفس البشرية أو الكنيسة صح ثلاثة في الليل على فراشي طلبت من تحب نفسي طلبته فما وجدت هي كطفلة أو كظبية اعتادت أنها تنام في حضن عرسها أو أبوها أو راعيها نفس متعودة أنها بتصلي طول الوقت ولما بتنام بتكمل صلاة وهي نايمة مخها كله تسابيح وألحان وصلاة يسوع وأفكار روحية نفس متعودة على كده فكأنها جوه النوم مكملة صلاة في الليل على فراشي طلبت من تحب نفسي طلبته فما وجدته كأن دي حالة بقى إيه مش معتادة حاجة كده تضايق طلبته فما وجدته معناه كل ما كانت تطلبه كانت بتلاقيه لأن وعد ربنا يسوع اطلبه تجده فهنا لما يقول طلبت فما وجدته يعني المعتاد ما حصلش جيت اصلي حاسس مش عارف اصلي جيت اطلب ربنا حاسه بعيد مش بيسمع جيت احس بالتسبيح والفرح بتاع كل ليله مش لاقي فرح وتسبيح كأن النفس اللي اتدلعت على وعاشت في حب ربنا ما تقدرش تنام وهي مش فرحانة بربنا واحد متعود يصلي كتير ويفرح ويبقى نايم زي الطفل كده في حجر أمه فمش قادر ينام وهو مش لاقي السلام والفرح بتاع كل ليلة في الليل على فراشي طلبت من تحب نفسي طلبت فما وجدت ويلجانوس قال أصل انتوا نسيتوا في الأول كانت بتقول سريرنا أخضر الظهر ما نامتش على السرير الأخضر نامت على سرير تاني السرير الأخضر إشارة إلى الارتباط بالمسيح له المجد إنما هنا على فراشي كده بدون وصف من غير أخضر كأنه إيه سرير عادي يعني اللي يغرق في الجسديات أكل وشرب ونوم يجي يطلب ربنا يلاقيه بعيد لما واحد يكون واكل أكلة تقيلة ويجي يصلي ما يعرفش يصلي لما واحد ينام نوم تقيل يلاقي فين الصلاة مش عارف يطلع يحس بربنا زي الأول ليه لأنه جسده تقل والجسد لما يتقل يعطل الروح الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد إنما لأنها متعلقة بعريسها ما عجبهاش الوضع طلبت فما وجدته إني أقوم ميزة بقى العروسة الحلوة هنا أنها لا تحتمل الفتور ساعات الواحد فينا يجي له حالة فتور مش مستطعم الصلاة مش عارف يحس بربنا مش عارف يطلع آية حلوة يشبع بيها مش عارف يلاقي ربنا زي الأول لو الواحد متعود على عشرة ربنا ما يبقاش مستحمل الوضع كده أبدا فيقوم بسرعة يعمل أي حاجة لأنه مش طايق نفسه إزاي إزاي مش لاقيه عايش من غيره إزاي ده زي النفس اللي باخده إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق في الشوارع بقت بتجري زي المجنونة عاوزة تلاقيه بأي تمن لأنها مش متعودة إنه يبعد خلاص ده ارتبطوا ببعض فهي لما لقت نفسها لوحدها مش طايقة الإحساس الجديد ده مش مستحملة أنت زعلت ولا إيه يا رب أنت بعدت ولا إيه يا رب ده أنا كنت لسه بقول أنا لحبيبي وحبيبي ليه وأنا حسدوني الشياطين ولا إيه طلبت من تحب نفسي طلبته فما وجدته إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق في الشوارع أطلب من تحب نفسي طلبته فما وجدته الحكاية طولت النفس جريت في الشوارع وفي السوق يعني ايه يعني النفس طلعت تدور على ربنا وسط الناس وسط الزحمة يمكن تلاقي حد يقول لها فين ربنا لا مش هتلاقيه وسط الناس والزحمة وجدني الحرس الطائف في المدينة لقيت الحرس الحرس دول بتوعه ما هو عارفها هو الملك دول الحرس بتوعه فقلت أرأيتم من تحب نفسي قالت لهم شفتوا حبيبي فين الظهر سكتوا فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي فأمسكته ولم أرخيه أول فكرة مهمة هنا لا تقبل حالة الفتور لا ترضى أنه يستمر وضع طلبته فما وجدته ما تقبلهاش ما تنامش ازاي تصلي وما تلاقيش ربنا بيرد عليك خلاص ما تطلعش من الصلاة قول له لن اطلقك لن اتركك حتى تباركني انت معودني على غير كده انت معودني كل ما اصلي ترد عليا معودني كل ما اصلي احس بيك واتمتع بيك ليه المرة دي كده طلبت فما وجدت قوم اني اقوم واطوف في المدينة في الاسواق في الشوارع خلي شغلك الشاغل انك تجد من تحبه واحد بيدور على ربنا في السوق في الشوارع في المدينة يعني بيدور على ربنا طول اليوم بيدور على ربنا حتى وسط المشغوليات واحد وهو سايق عربيته بيكلم ربنا واحد وسط شغله بيكلم ربنا واحد وسط الناس والزحمة بيكلم ربنا لأن طلبت من تحب نفسي وانا هستنى لما اروح البيت واقفل على نفسي المخدع واكلمه انا اكلمه من دلوقتي هستنى يوم القداس لما اقف قصاده انا طول اليوم بكلمه طلبت من تحب نفسي ربنا احيانا زي العريس كده اللي يحب انه يبقى غالي فلما يلاقي بداية تكاسل من النفس دلع يبعد شوية عشان النفس تحس بالخوف انها مش طايله عريسها زي الاول عشان كده يقول لحيظه تركتك وبمراحم عظيمه اجمعك لما ربنا يلاقي الواحد فينا ابتدى يتدلع يحرمه من التعزيات اللي كان بيديها له ما يحسسوش بالراحه اللي كان عدت عليه قبل كده بالمعاني الجميله والعمق اللي داوه قبل كده يقول له ما انت نايم في الخط لان البدايه ايه في الليل على فراشي حاله نوم حالة ضلمة حالة كسل حالة فتور قال له لا خلاص أنا هسيبك بقى لما تحس بقيمة اللي كان معاك أنا عاوزك تجري ورايا زي الأول عاوزك تعرف قيمة الصلاة زي الأول عاوزك تعرف إن كل حاجة تمشي كوم وإحساسك بيا ده كوم تاني أغلى من أي حاجة في الليل على فراشي طلبت من تحب نفسي طلبت فما وجدته إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق في الشوارع أطلب من تحب نفسي طلبت فما وجدت ثاني مرة طلبت فما وجدت ثالث مرة وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحب نفسي كأن الإجابة إيه برضه طلبت فما وجدت من هنا واحد من القديسين فسرها وقال إيه إذا كانت العروس دي الكنيسة الكنيسة عمالة تقول أنا مش لاقياه مرة ومرتين وعلى ثالث مرة ما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي فقالوا أن الكنيسة اللي هي العروس لما نام العريس على الصليب بقت بتطلبه بجنون فين حبيبي أين ذهب دخل القبر سابني في الدنيا لوحدي طلبت من تحب نفسي طلبت فما وجدت إنما هي يوم واثنين وفي الثالث أمسكت ولم أرخي آمن الموت فشبهوها بأن الحالة دي حالة الرعب والقلق اللي حصلت للعروسة لأن عرسها نام على الصليب لأن عرسها بقى دخل القبر فبقت مش لاقياه وكأن الليل كئيب في الليل حصلت الحكاية دي كأن الضلمة انتصرت وبعدين طلع بقى فجر القيامة والنور أمسكته ولم أرخيه أمسكته دي فكرنا لما قيل عن المريمتين في آخر إنجيل متى أمسكتا قدميه أول ما شافت المسيح قايم من الموت وقال لهم روحوا بلغوا إخواتي بسرعة من فرحتهم بيه سجدوا للأرض ومسكوا رجليه بوسوها كده مش مصدقين الفرح مش عاوزين يسيبوه لأنه كان كانوا اتحرموا منهم يومين كاملين مش شايفينه وجداني الحرس الطائف في المدينة الحرس ده إشارة إلى الناس بتوع ربنا فقلت أرأيتم من تحب نفسي يبقى النفس الأول تحاول تصلي قد لا تجد رد سريع تقوم تدور على ربنا في الأحداث وسط الدوشة وتحاول تكمل الصلاة مش طايلة ربنا تقوم تجري على الآباء الروحيين الحرس الطائف في المدينة يبقى آخر خطوة لما الواحد يحس بفتور مش عارف يكسره يجاهد في الصلاة مش عارف يطلع من الفتور في الدنيا عاوز يشوف ربنا في كل حاجة مش عارف يشوفه ويحس بيه يجري على الحرس الطائف يقول لهم أرأيتم من تحب نفسي تقول له أب اعترافك مش عارف أصلي زي الأول مش حاسس بربنا زي الأول مش عارف أحبه زي الناس اللي حبيته كويس هنا خلاص كده على انت قربت قوي فما جاوزتهم الا قليلا يعني مجرد جلسه الاعتراف دي والتلمذه الحلوه للحرس الطائف اللي عارفين سكته دول ناس ودول رجالته ما جاوزتهم الا قليلا برضو قالوا فيها الاباء ما تخليش علاقتك بربنا بس من خلال الناس لازم تطلع من جلسة الاعتراف تدخل على الكنيسة لوحدك ولا تدخل على مخدعك وتتجاوز حتى الجلسة في حضور الآباء والمعلمين وتاخد الكلام لنفسك وتقعد لوحدك جاوزهم قليلا جاوزتهم قليلا يعني ايه خد خطوة واحدة بعد كده بعد ما تعترف وبعد ما تتلمز وبعد ما تغتني بالكلام ده ادخل بقى ايه قليلا الى العمق خد خطوة لوحدك اقفل على نفسك ركز مع ربنا ساعتها هتلاقيه بسهولة أوي ما جاوزتهم إلا قليلا يعني مش هتعمل مجهود كبير عشان تلاقي ربنا بعد تلمذة حلو ده أقل مجهود هتطوله لو اتلمذت صح ولو سألت على ربنا بشغف وباهتمام وبغيرة بأقل مجهود هتلاقيه قريب ليك وطوله زي الأول ما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسك أنا مش عارف ليه دلوقتي بقى اسمه من تحب نفسي واحد يقول طب هي ليه مش بتقول الظبي ولا الملك ولا الراعي ولا العريس اللي هي الأسماء اللي جت قبل كده ساعات النفس من إعجابها بربنا تبقى مش عارفة تسميه إيه ولا إيه تقول له يا رب أنت ملكي وأنت إلهي وأنت راعي وأنت سدي وأنت مخلصي وأنت خالقي وأنت من تحب نفسي أنا مش عارف أوصفك بإيه ولا إيه ولا إيه إنما الحاجة اللي أنا حاسسها أنت هو من تحب نفسك أنت لا توصف لكن أنت تحس فأنا مش عارف أقول لك أوصفك بإيه لكن عاوز أقول لك أنا بحبك أنت من تحب نفسك ربنا ساعات يبعد عن نفسه شوية عننا عشان نشتاق له وعشان نغير نرجع له وعشان الواحد يبص على حياته كده يلاقيها ملهاش طعم من غير صلاة ومن غير حضور ربنا يقوم بقى يغير كده ويهتم بنفسه شوية يجتهد أكتر الحاجة اللي بناخدها بالساهل ممكن تروح بالساهل لما نتعب فيها شوية نمسك فيها أكتر تقول العروسة بقى إيه وجدت من تحب نفسي فأمسكته ولم أرخيه لم أرخيه عند إيه زي عارفين طفل كان تايه وبعدين لقى أبوه فمسك في جلابية أبوه و- وخايف يا حبيبي خلاص ما حصلش حاجة مش هسيبك تاني خايفة توه تاني أنا خايفة توه تاني فأمسكت ولم أرخيه التعلق بقى بربنا لأنه تعلق بي فأنجيه امتى الواحد يمسك في ربنا ولا يرخيه لا يرخيه حالة الرخاوة ما دي اللي بترجع الفطور تاني انت دقت الفطور وغلبه دقت الكسل وغلبه دقت البعد عن ربنا ومشاكله امسك في ربنا ولا ترخيه لا تدع الرخاوة تدخل قلبك لأنه ملعون من يعمل عمل الرب رخاوة لو انت عارف قد ايه القعدة مع ربنا حلوة تبقى خايف تروح منك خايف كلمة كده ولا كده تطفي الروح لا مش عاوزين الروح ينطفي تاني مش عاوزين نحزن روح الله خليه مبسوط أمسكت ولم أرخيه هل الصلاة فيها رخاوة هل الخدمة فيها رخاوة هل العبادة فيها رخاوة هل الواحد ابتدى يراعي نفسه زيادة ويكسل في الصوم ويكسل في الصلاة ويكسل في السجود ويكسل في العبادة الرخاوة لا تمسك صيدا يعني ايه يعني لو دخلت في نوع من الرخاوة ما تصيدش حاجة ما تطلعش بحاجة عاوز تطلع بحاجة تكسب حاجة حلوة خليك مجتهد امسكه بإيديك الاتنين اتشعبط في ربنا جامد خليك خايف على روحك أمسكته ولم أرخيه حتى أدخلت بيت أمي هنا تحس إنه فعلا طفلة طفلة كانت تايهة كانت مرعوبة فمسكها بقى من جلابيته كده بتجره جر وخايفة يروح منها تاني فبتشده على بيت الأم الكنيسة وحجرت من حبلت بي قالت له مش هسيبك أنا قعدت لي يوم ولا أكتر ولا أقل متعذبة وأنا مش طايلاك ما كانش في أي حاجة ليها طعم وأنت بعيد أنا عاوزك قريب مش عاوز أحس بالإحساس ده تاني مش عاوز أعيش الرعب اللي اترعبته ده وأنت بعيد عني ده كانوا الشياطين هيلعبوا بيا فأنا مش هسيبك تاني أدخلت بيت أمي وحجرة من حملت بي البعض يقول القلب يعني دخل جوه القلب واستقر فبقى فيه سلام عجيب وممكن نسميها الكنيسة إنها تتمتع بعريسها جوه الكنيسة في مشاعر حب ودخل العريس وارتاح خلاص هي اللي مسكت فيه وعزماه على البيت فدخل وحط راسه ونام قالت أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء دي اتقالت الإصحاح اللي فات عدد سبعة كل لما ينام العريس وهي تحط راسها زي العيلة كده بين ايديه وتقول شماله تحت راسه ويمينه تعانقني تقول لهم هس مش عاوزة صوت أنا كده مبسوطة أوي خلوه نايم وخليني نايمة في حجره في حضنه خلوه مرتاح وخليني مرتاحة معاه محدش يقلقه لأن أنا ال- الأمان اللي أنا فيه ده ما بطلوش بالساهل لا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء حالة السلام حلوة لما الواحد يطلع من صلوة حلوة وعنده إحساس بسلام وفرح يبقى عاوز يقول للدنيا كلها هس ما تطيروش شوية الصلاة اللي صليناها ما يضيعوش علينا شوية الهدوء اللي خدناهم ما تخ- ما تضيعوش علينا طعم السما اللي اللي لمسناه ده لا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء خلوه كده مبسوط وخلينا مبسوطين معاه أو برضه زي ما قلناها المرة اللي فاتت في إصحاح اتنين إنه حتى يشاء يقوم هو نايم على الصليب وحين يشاء هيقوم هينزل من على الخشب إنما مش هينزل بطلبكم يا بنات أورشليم يا بتوع اليهود اللي قالوا له انزل عن الخشبة اسمع لهمش هو طلع على الخشبة بإرادته ومش هينزل هو نزل على القبر ومن القبر بقى بالقيامة بعد كده فلا تيقظنا الحبيب حتى يشاء هو عارف بيعمل ايه هو داخل يموت ويقوم من أجل خلاصنا فما تصحوهوش قبل ميعاده ما تقلقوش منامه سيبوه هو عارف الوقت اللي بياخد كنيسته وتدفن معاه وياخدها تاني ويقوم بيها يصعد بيها للسما طبعا الحرص الجديد ده بتاع العروسة خلاها تبقى أجمل وأجمل أي عريس يحس إن عروسته متعلقة بيه قوي وغالي قوي في عينيها تزداد جمال في عينيه فهي في الأول كانت ملخبطة وكانت فقيرة وكانت شحاكة وبعدين شبهها بالظبية وخرجت وراه وجريت وراه وبعدين اتعلقت بيه ما بقتش عايشة قادرة تعيش من غيره فبقى لما مسكته ولم ترخيه وأصرت إنها تريحه وتفرحه قال لها من هذه الطالعة من البرية بقى العريس بيبص لها بإعجاب يقول لها إيه الجمال ده كله ده أنت بقيتي أحلى وأحلى أحلى بإيه جهاد الصلاة وك- وغلبة الفتور والعشق مع ربنا والساعات الطويلة في الجهاد يخلي الواحد أجمل في عينين ربنا فيبص للنفس كده اللي بقى لها سنين بتجاهد عشان تذوق النعمة وبقى لها سنين بتهرب وبقى لها سنين تقول طلبت فما وجدته يقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان إيه الدخان ده؟ ده بخور الصلب النفس بقت جميلة في عينين ربنا لأنها بقت حياتها حياة صلاة ربنا راصد ليك كمية الصلاة اللي صليتها والكلام الحلو اللي طلع من قلبك والتنهؤات والتأوهات اللي طلعت جواك ومحدش سمعها هو سمعها كل دي أعمدة من دخان تخلي منظرك جميل وانت بتقرب على ربنا يقول من هذه الطالعة من البرية البرية عن الدنيا ما فيهاش صلاة كتير اللي بيحبوا ربنا مش كتير برية هذا العالم قحط الناس مشغولة بالفلوس وبالدنيا وبالمشاكل كم واحد بيحب ربنا قوي من كل قلبه فلما ربنا بيلاقي نفس متعلقة بيه قوي كده وبتجري وراه في كل حتة يقول مين مين اللي طالعة دي مين الجميلة دي الطالعة من البرية كأعمدة من دخان يعني كأن حياتها كلها عبارة عن صلاة طبعا الكلام ده مثل يتقال على أمنا العذراء وهي سايبة الدنيا كده كل الملائكة يقولوا مين الجميلة اللي جاية دي مين الملكة اللي داخلة علينا دي من هذه الطالعة من البرية ستات العالم كله ما يجوش جنبها حاجة ليه لأنها أعمدة من دخان حياتها كلها صلاة حياتها كلها حب معطرة بالمر واللبان يعني مش بس دخان لا الواحد يقول لك دخان كده يعني مش حاجة حلوة لا ده الدخان ريحته حلوة عشان كده ده البخور لأن دخان معطر يبقى بخور معطرة بالمر واللبان يبقى النفس من كتر الصلاة من كتر الحضور الإلهي من كتر الالتصاق بالعريس من كتر التأمل في حياة ربنا يسوع من كتر الجري ورا ربنا في كل حتة بقت ريحة ربنا الحلوة عليها من الأول إصحاح سمعنا إنه إيه آه، سرة المر حبيبي لي يعني ريحته طالعة عليا وفي مجلسه أفاح مرديني رائحته ريحته جت عليا فبقيت أنا كمان ريحتي حلوة فبقت معطرة بالمر واللبان يعني بقت كل حاجة في حياتها حلوة من كتر الصلاة والتوبة والجهاد الواحد بتبقى عند ربنا ريحته حلوة بيبقى غالي قوي عند ربنا يبقى له كرامة عند ربنا تبقى نفس لها دل عند ربنا وبكل أذرة التاجر يعني كل حاجة غالية يبيعوها تجار الدنيا بقت في العروسة دي تفكرنا بمثل الملكوت لما ربنا يسوع يقول يشبه ملكوت السماوات تاجر يطلب لآلئ حسنة فوجد لؤلؤة غالية الثمن فمضى وباع كل شيء واشتراه كل أذرة التاجر يعني كل حاجة غالية في الدنيا اتباعت من أجل العريس اتباعت الكرامة واتباعت الناس واتباعت الفلوس واتباعت المراكز وات... كل أذرة التاجر مضى باع كل شيء واشتراها النفس تزداد جمالا كلما باعت من أجل عريسها كتير كلما سابت من أجل عريسها كتير يقوم ربنا يسوع يبص على النفس يقول من هذه الطالعة من البرية طالعة من البرية يعني ما بتقلدش الناس مش بتتشبه ببقية الناس اللي ملهمش ريحة حلوة ومفهمش صلاة ومفهمش روحانية لا دي حاجة مختلفة كم واحد لما يسيب الدنيا ويخرج من الدنيا كده في السماء يقولوا من هذه الطالعة من البر يعملوا كده في السماء إعلان يقولوا في شخصية مهمة جاية لنا من الأرض النهاردة تكون شخصية بقى واحد زي أنبا أنطونيوس ولا ماري مرقس ولا يقولوا طالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أزرة التاجر دي حياتنا في الآخر ده مركزنا عند ربنا في الآخر يبقى الجزء ده ورانا على قد حرص النفس أنها تطلب وتجد ولا تقبل إلا أن تجد عرسها ولا ترتاح إلا في حضن عرسها وتمسكه ولا ترخيه وتدخله بيت الأم وتتمتع بأحضانه وتبقى حياتها كلها وتدور حوالين الموضوع ده تمتلئ بريحة حلوة وتكمل حياتها وغربتها بسلام لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد